وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وهنا مدرسة الربانية وهذا شرح كتاب كيف أتوب ووصلنا لماذا نتوب بنا وكثير من الناس النهاردة يقول أنا أول ما التزمت كنت ماشي ما أعرفش إيه اللي جرى لي دلوقتي حاسس إن أنا مش ماشي زي الأول هي دي كتر الذنوب والمعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة 37 الذنب له اثر على القلب اما انه يميت القلب او يمرضه مرضا مخوفا او يضعف قوته ولا بد الذنب له اثر على القلب ولا بد في حاجه من اتنين يا يمرض القلب يا يميت القلب فنعوذ بالله عز وجل من شر الذنوب 38 الذنوب تجلب البلاء ولذلك تجد الإنسان العاصي مبتلى مبتلى دايما مبتلى في كل شيء يعيش به 39 أن الذنوب تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب أربعين من عقوباتها أنها أن الله يلقي الرعب في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا واحد وأربعين من عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب فتجده مستوحشا 42 توجب البعد عن الرب وكلما ازداد العبد معصية ازداد بعدا عن الله من عقوبتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه من عقوبتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتحجب عنه مواد الهداية من عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها حتى يكون العبد حقيرا في نفسه وفي أعين الناس من عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه ولا من عقوباتها أن تكون الآفات إليه أسرع فإن الآفات تسرع إلى الضعيف والق- والمعاصي تضعف القلب من عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله من عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسم- أسماء الذم والصغار قال الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان من عقوباتها أنها تؤثر في نقصان العقل من عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين الله من عقوباتها أنها تمحق البركة بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبركة الزواج وبركة الأولاد وبركة المال تمحق البركة من عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان من العلية من عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات تلاقيه مراته تتجرأ عليه ولاده يتجرأوا عليه الناس تتجرأ عليه من عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه دي عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك من عقوباتها صدأ القلب فيصير القلب مثخنا بالمرض من عقوباتها خبث النفس فالنفس تخبث بالشهوات والمعاصي أنا قلت قبل كده إن النفس تتوسخ تبقى نفسه مش نظيفة نفسه متسخة نفسه قذرة من كتر الذنوب والمعاصي فتذهب النفس المطمئنة وتأتي النفس الأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة تسعة وخمسين أمر وأخوف من ذلك أدهى منه وأمر أن يخونه قلبه ويخونه لسانه عند الاحتضار عند الموت فيتعذر عليه النطق بالشهاده فتسوء خاتمته احنا قلنا قبل كده ان العبد ساعه الموت تجتمع ذنوبه عند راسه اما يجي يموت هو رائد وشاف ملك الموت وقرب منه ملك الموت وهو ساعتها خلاص ساعه ما يجي ملك الموت ب كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبقى بصر غير البصر وقلب غير القلب وكلام غير الكلام كتير من الناس يعني انا عايزك في مره تقعد جنب محتضر عشان تفهم الوضع ماشي ازاي كتير من الناس يقول ده انا سمعته كذا وقال كذا لا هو موضوع قال وسمعت ده موضوع مختلف هيبقى البصر غير يعني هو اذا شاف ملائكه الموت يبقى مش هيتكلم مش هيتكلم الكلام بتاعنا فساعة ما يشوف ملك الموت حاجة من اتنين يا هيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مرحبا بالموت مرحبا مرحبا بلقاء الله الكلام ده مش هتسمعه لأنه بيقوله بطريقة مش بتاعتنا خلاص بقى في البرزخ الكلام ده انت مش هتشوفه اللي انت شايفه انسان مسجي ميت اذا شاف ملائكه الموت لا مش هينطق ساعتها تجتمع عنده ذنوبه ومعاصيه يشوف زنية زناها سرقة سرقها خيانة خانها كذبة كذبها أذية المسلم أذاه كله يجتمع عند راسه فيقول طب انا هقابل ربنا بكل ده فيكره لقاء الله ساعتها يخزل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين يبدا يدور على كلمه لا اله الا الله ما يلاقيهاش ده اخطر عقوبه من عقوبات الذنوب والمعاصي بلا شك من عقوبتها تعمي القلب من عقوبتها انها مدد من الانسان لعدوه الشيطان يتقوى به على حربه يبقى ال- ال- المعاصي دي مدد انت بتساعد بيه الشيطان على نفسك من عقوبتها انها تنسي الانسان مصلحه نفسه فلا يكون امام عينه دوما الا ما فيه هلاكه احنا بنقول ان الانسان الموفق ايه علامة انك موفق ايه علامة ان ربنا بيحبك ايه علامة ان ربنا راضي عنك ايه علامة ان ربنا يريدك ان تكون من الصالحين ايه علامة ان ربنا بيؤهلك انك تكون من اهل الجنة علامة كل ده أن تجد أن الله يفتح لك أبواب الخير وييسرها لك ويعينك عليها ويحببها إليك ويغلق عنك أبواب الشر ويصرفها عنك ويبغضها إليك ويصعبها ده علامة إنه بيحبك أما إذا لقيت نفسك أبواب المعاصي عمالة تتفتح تمشي من هنا تلاقي واحدة بتعكسك تفتح التليفون تلاقي واحدة بتتصل بيك تروح عند واحد يديك فيلم وحش إذا لقيت المعاصي بتتفتح عليك يبقى كده مش بيحبك يبقى كده أبواب الخذلان متفتحة عليك تلاقي فلوس حرام من هنا وتلاقي رزق حرام من هنا وقعدة وحشة من هنا وفي وسط مدخنين من هنا وصحبة سوء من هنا يبقى كده مش بيحبك انت كده مخذول ومطرود مش موفق تلاقي سفرية لهنا وحشة ولهنا وحشة شغلانة وحشة آه، يبقى كده مش بيحبك مخذول مطرود محروم لذلك بنقول ايه ان من عقوبات الذنوب والمعاصي ان العقوبه ان ربنا ينسيك الخير ودايما تلاقي اللي على بالك الشر والمعاصي لا يتذكر الا ما فيه هلاكه هي دي المصيبه الكبيره انه قاعد ساكت سرحان في الحرام وفي جيبه المصحف لسه بقول يا جماعه كل واحد يبقى في جيبه مصحف ده مش من النهارده انا بقالي كام سنه بقول في جيبك مصحف من اول ما من اول ما اديت دروس في حياتي كان سنه كام دي يا 78 كنت فين سنه 78 وانا بقول في جيبك مصحف في جيبك مصحف اخر موضه بقى قال لي ما التليفون عليه مصحف في جيبي تليفون ماشي يا عم في جيبك تليفون عليه مصحف بتفتحه ما انت قاعد سرحان هي دي ان يبقى الانسان من عقوبات المعاصي ان ينسيك مصلحتك قاعد يقلب في التليفون والله قاعد جنبي واحد واحنا رايحين العمره ومحرم وقاعد فاتح لعبه عمال آه، بيلعب على التليفون قلت له يا عم قول لبيك قال لي ما هي دي لبيك برضه وكان الانسان اكثر شيء جدلا شيء عجيب جدا ويعني واحد آه، المهم ان هي دي من عقوبات الذنوب والمعاصي وانت مفكر انك هتعصيه ويوفقك هتعصيه ويعينك هتعصيه ويساعدك هتعصيه ويحبك انت بتضحك على نفسك انت بتخدع نفسك من عقوباتها ايضا انها تباعد عن العبد وليه وانفع الخلق له وهو الملك الموكل به وتدني منه عدوه واغش الخلق له واعظمهم ضررا له وهو الشيطان يا اخوه لازم تعرفوا ان وكل بالعبد ملك وشيطان وللملك لمه وللشيطان لمه اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت توكلت على الله قال كفيت قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت وتنحى عنه الشيطان فإذا قالها مرة أخرى قال الملائكة لبعضهم كيف برجل هدي وكفي ووقي الله الله رجل كفي وهدي ووقي هدي وكفي ووقي سبحان الله ده خلاص يبقى واصل فلذلك من عقوبات الذنوب والمعاصي انك تنسى تقول الدعاء ده وانت خارج اول ما تخرج بتدور العربيه الراديو شغال طلعت آه، الاخبار فتحوا ع- على النشره مش عارف على اغنيه على واحد آه، من الشباب يقول لي انا اي وقت في اي مكان افتح راديو تطلع ايه عذاب اول ما افتح الراديو لع... على أي- لعنه الله على الظالمين افتح راديو سيدخلون جهنم داخرين افتح الراديو وفا يعني صراحه ركبت مع العربيه قال لي شوف آه، شوف فتح العربيه الا لعنه الله قلت له طب نزلني يا سعد حصل كده صحيح يعني فمش يعني انا لا ادري سبب هذا لكن الشاهد ايه المعاصي تخلي الملك يطفش منك يبعد عنك يتخلى عنك يزهق منك ريحتك بتبقى وحشه تاذيه فالملك بيبعد والشيطان يحب منك كده ويقرب منك ومن عقوباتها انها تستجلب مواد هلاك العبد ايه اللي بيهلكك معصيه معينه تبدا المعصيه دي تركز في حياتك وتكتر وتتقل وتتكرر وتزيد وتتفنن احيانا تجد بعض الناس بيبدا معصيه صغيره وتلاقي المعصيه دي عنده بدات ايه تتوسع وتتنفش وتكبر وتتلون و- وتتعمق وتحلو وتزيد وتبقى لها طرق و... تستجلب مواد الهلاك منها الختم على القلب والاسماع اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الختم على الاسماع قاعد معانا اهو بس مش سامع سامع بودنه بس الكلام مش واصل لقلبه سمع القلب مختوم عليه في شمع محتاج قطنة يتنظف عايز نخرب في قلبك اطلع ال- الحاجات الصفراء والسوداء والبنيات اللي موجوده في قلبك عشان قلبك يسمع اللهم طهر قلوبنا اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب يبقى من عقوبات الذنوب والمعاصي الختم على القلوب والاسماع الغشاوه على الابصار الاقفال على القلوب تك لما يتحط على القلب قفل أم على قلوب أقفالها القفل مقفول جعل الأكن عليها الرين الران تقليب الفؤاد والبصر ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الحيلولة بين المرء وقلبه امتى كانت اخر مره حسيت قلبك انك مشتاق تشوف ربنا ففاضت عيناك شوقا الى الله امتى حسيت بكده تقول لي انا مح- عمري ما حسيت بكده هي دي الحيلوله بين المرء وقلبه ان ربنا حال بينك وبين قلبك انه يشعر بدي رغم ان انت فعلا مشتاق ونفسك ربنا يرضى عنك بس في حيلوله الحيلوله دي جت منين معاصيك بطل ذنوب ومعاصي بقى شويه عشان تحس يعني الناس اللي اللي عمال يشتكي من المعا... من من قسوة القلب ومن الحيلولة بالقلب دي نتيجة ذنوبك ومعاصيك بطل معاصي شوية معاصيك كتير ومستمرة وبتنسى تعصي وتنسى وتعصي وتنسى وتعصي وتنسى كام سنة دلوقتي وأنا بقول لك بطل كلام شوية خف الكلام شوية كتر الكلام ده عطلك عن كتر الذكر كتر الكلام ده عطلك عن كثرة تلاوة القرآن كتر الكلام ده عطلك عن سماع الدروس وسماع الخير كتر الكلام ده عطلك عن قس قلبك وقعك في في غيبة وقعك في نميمة وقعك في كذب وقعك في نفاق وقعك في جدال وقعك اللهم اكفنا شر ألسنتنا يا رب ده أنا بقول لك نموذج واحد بس من من سبب مشاكلك اللي هو اللسان وإلا ربنا يكفيك شر عينيك ودانك اللهم اكفنا شر نفوسنا 73 من عقوبات الذنوب والمعاصي إغفال القلب عن ذكر الرب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا يبقى العاصي الغافل اللي ما بيذكرش ربنا ده اللي أغفل قلبه عن الذكر الله إغفال أغفل الله قلبك عن ذكري طرد شغلك الله عنه زي ما قلت لكم كده بعض الناس يقول يا رب نفسي في مليون جنيه بس وما اطلبش منك حاجة تاني ربنا يديله مليون خد مليون جنيه بس ما اسمعش صوتك تاني ما اسمعش صوتك تقول يا رب ولا اشوفك في بيت من بيوتي فياخد مليون جنيه خلاص وينسى ربنا هيقول يا رب ليه فإغفال القلب عن ذكر الرب عقوبة عقوبة خطيرة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يبقى إغفال القلب عن ذكر الرب هات قلم يا ابني وتقييد شيطان والصد عن السبيل الله المعاصي بتعمل كده وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 76 من عقوبات الذنوب والمعاصي جعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء جعل الصدر ضيقا حرجا تلاقي دايما آه، صدره بيزيق ضيقا حرجا في حرج في صدره في حرج في قلبه 78 77 صرف القلب عن الحق قال الله جل جلاله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون الحق معروف قال الله قال الرسول الحلال بين والحرام بين آيات الله بينات في إنسان مقبل ومريد حتى الإنسان اللي مقبل ومريد ومحب وفي نفس الوقت بيعصي وبيغفل وبيبعد ويرجع تاني ويتوب لكن في ناس معرض عن الحق مش شايف مش عايز مشغول حتى لما تجيله يعني تعال احضر درس خد الكتاب ده اقراه خ- يقولك لا لا لا لا مش عايز ياخد الكتاب او يفتح المصحف ماليش نفس ماليش مزاج اصلا انا بحب اعمل الحاجات دي ب... بمزاجي يعني ما تضغطش علي ممكن تكون تلاقي مراتك بتقول لك كده او ت... يعني تلاقي واحده جوزها يقول لها كده ما بحبش حد يديني اوامر ما بحبش اعمل حاجه غصب عني ما بحبش اعمل حاجه عشان خاطر حد خليني اعملها من نفسي اما أجي اما اما اعمل حاجه بنفسي هو ده اسمه الاعراض صرف القلب ربنا كريم يا شعبان ربنا يريد ان يغفر ويريد ان يرحم ويريد ان يعفو ويحب ان يعطي ولكن اذا اعرض العبد عن الله أعرض الله عنه وإذا انصرف العبد عن الله صرفه الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلذلك الصرف عن الحق الإنسان إذا انصرف صرف ولذلك من عقوبات المعاصي أنها تزداد العقوبات يوما بعد يوم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا انها من عقوبات الذنوب والمعاصي زياده العقوبات ان العقوبات تزداد يعني مش معنى ان واحد ربنا عاقبه بصمم القلب يبقى خلاص على كده لا بعد الصمم الصرف بعد الصرف اللعن بعد اللعن الطرد بعد الطرد ال... وهكذا هتلاقي العقوبات بتتكاثر 79 إركاسها وإنكاسها بحيث تبقى القلوب منكوسة ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها وكراهية الله طاعة العبد 81 ومنها جعل القلب أصم أبكم أعمى لا يرى الحق ولا يسمعه ولا ينطق به ولا ينطق به دي بقى ايه كتير هو الوقت ما بقاش ينطق خايف يقول 82 البعد عن البر والخير ومعالي الامور 83 مسخ القلب فيمسخ القلب كما تمسخ الصوره فيصير القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عشان الناس كلنا كده الناس كلهم منهم اللي قلبه قلب حمار واللي قلبه قلب خنزير واللي قلبه قلب قرد واللي قلبه قلب كلب أمم إيه؟ أمثالكم زيكم سفيان بن عيينة قال كده وابن القيم عقد فصل كبير في الداء والدواء وفصل في مدارج السالكين في شرح منزلة التوبة مشهد الحيوانية قال إن الإنسان مثلا اللي بيؤثر القبيح الضار على النافع الطيب مثل قلبه يمسح قلبه على قلب كلب لأن الكلب لو وضع أمامه لحم طيب طهي مطهي وجيفة حمار نتنة يقبل على الجيفة ويترك الطيب وده مثال الرسول شافه وصلي عليه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج للرجل تكون عنده المرأة الطيبة فينظر إلى الخبيثة ويترك الطيبة يبقى قلبه قلب كلب وربنا شبه اللي بين- بيرتكس بالكلب واتلهم عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 84 مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته قلب الزائغ قلنا قبل كده ان صفات الله عز وجل كلها صفات حسنى اسماء حسنى وصفات علا ليس في صفات الله الا صفه كمال فما ينفعش تقول ان الله يمكر وانما عشان تبقى صفه كمال تقول يمكر بالماكر يخدع المخادع يستهزئ بالمستهزئ يكيد الكائد دي عشان تبقى صفة كمال لازم تقولها كده لذلك احذر أن تمكر على الله فيمكر بك وت- وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين إذا مكر الله بك دمرك إياك أن تخادع الله ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إلى الله من العقوبات نكس القلب قلب المنكوس 86 حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 87 المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة تمت عقوبات الذنوب والمعاصي أسأل الله عز وجل أن يقينا شرها اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين رب اصرف عنا السيئات رب قنا السيئات رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وأنت خير الرازقين وتوبوا إلى الله